الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما استمت وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر عن الله يتدارس آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة منادي في السماء ينادي من الملائكة قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لماذا لأنهم جلسوا يذكرون الله ولازلنا في قصة الأنبياء ومع قصة نبي كريم قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه نعم العبد نعم العبد خيره في ملايين البشر في الزمن اللي احنا مليارات البشر اللي احنا عايشين في هذا الزمن اللي نعيش فيه ان نتخيل كده ان من مليارات البشر يقولوا فلان ابن فلان هذا عبد صالح فلان ابن فلان نعم العبد عبر تاريخ البشرية هناك من كان نعم العبد ما الذي أثنى عليه احنا ممكن لما نشوف واحد قاعد في المسجد فترة طويلة أو بيصلي كتير أو بيقرأ قرآن كتير أو بيعمل أعمال صالحة كتير نقول عليه نعم العبد لكن لما يشهد الله له الذي هو يعلم السر وأخفى من السر الذي هو يعلم بواطن الأمور الذي يرى أسرار العباد ويرى صدور العباد لما ربنا سبحانه وتعالى يشهد لعبد إنه نعم العبد دي منقبة يعني ليس كمثلها منقبة في البشرية منقبة عظيمة جدا من المناقب العظيمة وسام من أعلى الأوسمة أن ربنا يقول نعم العبد هو كان بيعمل إيه نعم العبد ده هذا نبي الله سليمان قال الله سبحانه وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب نعم العبد لأنه كثير الأوبة إلى ربه نعم العبد لأنه بار بأبيه نعم العبد لأنه مجاهد نعم العبد لأنه كان خليفة يحكم بين الناس بالعدل نعم العبد لأنه كان كثير العبادة نعم العبد لأنه كان كثير الشكر فكان يسخن كل ما معه في طاعة الله يعني كل النعم نشوف الآن كل النعم اللي ربنا اداها سيدنا سليمان استعملها في طاعة الله يعني مفيش نعمة أخذها سليمان واستأثر بها لنفسه قال وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا سليمان في القرآن أكثر من بضع عشر مرة سيدنا سليمان من الأنبياء اللي افترت عليهم الإسرائيليين اليهود بنو إسرائيل افتروا على أنبياء الله سبحانه وتعالى من الأنبياء المفترى عليهم ويعني هم أكثروا من الافتراء على الأنبياء لكن في أنبياء كانت مخصوصة في الافتراءات يعني كان فيها افتراءات كثيرة شوية نبي الله يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل نفسه افتروا عليه نبي الله يوسف افتروا عليه نبي الله داود افتروا عليه ومن الأنبياء الذين افتروا عليهم بل وبالغوا في ذلك حتى إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قصد في تبرئة سليمان ربنا يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان تخيلوا ان هم اتهموا سليمان بالكفر وهو نبي من الانبياء ولكن الشياطين كفروا اتهموا سليمان بالسحر فمن الانبياء الذين برأهم الله في كتابه الكريم سليمان سيدنا محمد تعرف على نبي الله سليمان في مكة وظلت قصة سليمان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات من المشاهد في سورة صاد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا سليمان قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ودوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى ذكره بالفتنة بالبلاء ايه ده هم الانبياء بيقتلوا بيقول ولقد فتنا سليمان فتنا سليمان هو سليمان بعد ما نبي بعد ما كان نبي ربنا بيقول وورث سليمان داوود هيجي معانا حالا يعني ايه ورث هو الانبياء يا جماعه بيورثوا ايه يعني سيدنا داوود احنا قلنا المره اللي فاتت ان هو كان ملك كان خليفة كان حاكم بين الناس سيدنا سليمان ورث ايه من داود فلوس قصور بيوت لا ما الحاجات بتورث بالعدل ولم يكن سليمان هو الابن الوحيد لداود ومن ورث ايه لما جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر الصديق يسألون النبي يسألونه عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها الصديق الصديق قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهب ولا فضة ما تركناه صدقة وما إيه ميراث الأنبياء العلم الحكمة وهذه تطلب يعني في واحد كده يروح ايه يتعلم العلم واحد يتعلم الحكمة سيدنا سليمان ورث علم أبيه وورث حكمة أبيه بل إن الله امتن على سليمان بنعم مختلفة نعمة الفهم قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما سيدنا داود كان بيعلم سليمان وهو معاه في يوم من الأيام سيدنا داود قاعد وسيدنا سليمان يجلس مع داوود في كرسي الحكم واحنا قلنا المره اللي فاتت ازاي ان الاب بياخد ابنه معاه حتى يتعلم الابن الحكمه ولما دخل الخصم اللي كان عدد الغنم على ارضه اتكلمنا في المره اللي فاتت على موضوع نفشت فيه غنم القوم يرى يروي البخاري ومسلم في صحيحهما أن امرأة ذهبت إلى سليمان امرأتين ذهبتا إلى سليمان قالت له إن أنا والست ديت كنا نجلس فأتى الذئب وكان لكل منهما طفل رضيع كل واحدة عندها إيه طفل جديد وأكل أحد الأطفال الستتين المرأتين تنازعتا كل واحدة بتقول للطفل الباقي ده مين ابني فذهب إلى داود عليه السلام فسمع منهما سيدنا داود سمع من الاثنين وقال ايه الست الكبيرة كلامها منطقي أكثر فقضى بالطفل للكبير فعود الأمر على سليمان فقال ائتوني بالسكين قال لهم مفيش مشكلة خالص احنا نجيب الطفل ونقسمه نصين كل واحد ياخد واحد فقالت الصغرى هو ابنها فقضى به للصغرى الصغيرة قالت ايه اه ابنها ب... شايفة ابنها بيتذبح يتذبح و... ويموت ولا يعيش ويبقى مش معاها فعلم سليمان أن الصغرى هي الأم الحقيقية لأنها تخاف حقيقة على الولد فقضى به الصغرى فده كان فهم هذه فراسة أعطاه الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام سيدنا سليمان مع أنه تعلم العلم من أبيه وتعلم الحكمة من أبيه وأوتي فهما وفضلا وبعثه الله سبحانه وتعالى نبيا غير أنه أيضا مبتلى ربنا بيقول ولقد فتنا سليمان إيه ده عايزين نفهم إيه إيه إيه موضوع البلاء ده العلاقة ما بيننا وبين الدنيا يا جماعة مبنية على إيه ما بيننا وبين الحياة مبنية على إيه على علاقة اسمها علاقة الابتلاء ربنا بيقول خلق الموت والحياة ليه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحيانا احنا متخيلين إن البلاء بيبقى بالشر لا في بلاء بالخير نبلوكم بالخير والشر إن الله يبتلي الإنسان بالشر وبالخير كلاهما فتنة كلاهما امتحان إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ليه؟ ليبلوكم ان الانسان يظن ان العطاء والمنع كرم او اهانه ربنا بيقول لا ده ابتلاء اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعاد ربنا اداله شكل حلو اداله جسم قوي اداله فلوس اداله عائله ميسره سهله سهل طلباته كل حاجه مجابه واحده اداها ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها من نعم الدنيا هي متخيله ان هي كده قريبه من الله لا هذه امتحانات العكس واحد ربنا ما ادالوش هذه النعم يقولوا ان البلاء دائما فيه الطرفين يعني ربنا ابتلى الحاكم بسلطان وابتلى المحكومين بظلم سلطان ابتلى الغني بالمال وفي نفس الوقت ابتلى الفقير بأن يرى غنى الغني يعني كل بلاء له ايه له وجهين هذه علاقة الحياة اللي مش فاهم ده بيعيش في الدنيا وينسى اللي مش فاهم اللي مش واخد باله من ده بينسى ان كل امر في الدنيا امتحان امتحان في الوقت ادالك وقت عملت فيه ايه ادالك شباب عملت فيه ايه واحد قضى شبابه بيلعب بلاي ستيشن واحد قضى شبابه بيسافر ويتمتع واحد قضى شبابه بيعبد فيه ربه واحد اخذ وقت واحد اخذ الوقت ده يفكر فيه فيما يرضي ربه واحد اخذ الوقت ده يفكر فيه فيما يرضي نفسه ادالك مال في واحد استعمل المال ده وانفقه في طاعة الله في واحد استعمل المال ده وانفقه في الحرام الاثنين عندهم امتحان ربنا بيقول ولقد فتنا سليمان هو سليمان بعد ما بعث وبعد ما ورث الحكمة وبعد ما كان نبيا محتاج لسه يكتب أشد الناس بلاء الأنبياء ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يقول لك ليمحص الله الذين آمنوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قضية الفتنة دي محتاجة يعني هقول درس لوحده إن احنا محتاجين نعرف أن العلاقة الأساسية بيننا وبين الحياة ليست علاقة معانقة ليست علاقة استمتاع إنما علاقة فتنة وابتلاء سيدنا سليمان ابتلي يا ترى ايه البلاء قال تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد سيدنا سلمان راجل بيحب الجهاد جدا يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان عليه السلام قال لأطوفن اليوم على مئة امرأة أو على سبعين امرأة تنجب كل واحدة منهم فارسا مقاتلا مجاهدا في سبيل الله سيدنا سلمان عنده امنيات وطموحات إيه كانت طموحات ايه يعني تخيل كده قلنا لك ايه طموحاتك خمس دقايق هنوزع ورقه ونوزع أقلام في المسجد ونقول لكل واحد اكتب طموحاتك اكتب أمنياتك نفسك في إيه سيدنا سليمان وهو بيأتي زوجاته يأتي شهوته وده يدل على قوة بنياني ودي معجزة يعني ليس لرجل أن يجمع ستين امرأة في يوم واحد أو سبعين امرأة في يوم واحد فهذه من القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لرجال قليلين في التاريخ سيدنا سليمان أعطي هذه القدرة يا ترى فيما يجامع سليمان قال لأطوفن على مئة امرأة ولا سبعين امرأة تنجب كل واحدة منهن فارس نفسه في رجال يحملون الدين نفسه في كوادر تحمل هم الدين كان نبيا مقاتلا مجاهدا عابدا كانت حياته في ده فقال له الملك قل إن شاء الله فنسي يا سليمان نسي يقول إن شاء الله فلما نسي يقول إن شاء الله لا بتنجب ولا امرأة تخيل نبي من الأنبياء كان نفسه في ذرية ومنع هذه الذرية في هذا الطلاق نبي من الأنبياء لا يكون له ولد فما بالنا اللي نفسه في ولد وتأخر الإنجاب واللي نفسه يجاهد ولم يستعمل في الجهاد هذا نبي كريم قال الله عنه نعم العبد ومع ذلك لما أراد لما تمنى أن تكون له جيش من أبنائه أو يكون له جيش من أبنائه مقاتلين في سبيل الله لم يجب إلى ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لوزق الولد كلمة إن شاء الله اللي هو ما قالهاش ديت اللي هو نساها كان السبب إن هو لم ينجب ولا ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سقطا إلا امرأة أنجبت شق إنسان واحدة بس من زوجاته اللي هو جميعهم أنجبت نصف إنسان ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد سيدنا سليمان هو نبي ملك يعيش في وسط سلطانه وهنشوف دلوقتي ان ملك سليمان بعد النبوة كان ملك غريب جدا اعظم ملوك التاريخ سليمان ليس في كثرة عدد اتباعه انما في اصناف من يحكمهم عرض عليه يعني في عرض عسكري سيدنا سليمان كان بيعد الجيش هي كده قلنا امنيات الصالحين تمنى كده عبد الرحمن قول لي نفسك في عبد الرحمن تمنى قول لو حد قال لك نفسك في ايه تتمنى ايه خد ورقه واكتب طموحاتك عبد الله بن الرحش بيقول اتمنى ان ياتي رجلا صنديدا يقتل من الكفار ولا يستطيع يقتل من المسلمين من الكافرين يقتل من المسلمين رجال لا يستطيع احد فاقوم فاقتله يقول لي ايه اتمنى ان انا اقتل واحد إيه إيه إيه مقاتل ما حدش من المسلمين عارف يقتله بيقول اتمنى ان انا ربنا ينصر بيا الدين في مكان يعجز عنه باقي المسلمين ثم يأتي آخر يقتل المسلمين ولا يستطيع أحد فأقوم فأقتله ثم يأتي ثالث فيفقأ عيني ويسدع أنفي ويبقو بطني فأقابل ربي بدمي فيقول عبدي ما فعل بك ذلك أقول فيك يا رب يقول أتمنى إن أنا أموت متقطع حتت لله دي أمنيات النبي عليه الصلاة يتمنى تخيل النبي لما يتمنى يقول إيه يقول وددت أن أموت في سبيل الله يقول أتمنى أن أنا لما أموت أموت في سبيل ربنا ما كلنا هنموت شوف النبي عليه الصلاة يقول ايه أتمنى وددت لو أني أقتل في سبيل الله طيب ليه الأمنية دي قال ثم أحيا أقوم تاني ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله النبي عليه الصلاة بيتمنى أن هو يقتل في سبيل الله ولما يقوم يقتل تاني في سبيل الله ولما يقوم يقتل تاني في سبيل الله هذه أمنيات الصالحين أمنيات رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه سيدنا سليمان يتمنى رجال يقاتل بهم في سبيل الله وتمنى أن تكون هذه الأبناء وهذه هؤلاء المقاتلين من أبنائه إن هو اللي يربيهم إيه؟ على عينه وكان بيجهز الجيش للقتال كان عنده عرض للخيول خيول سليمان كانت لها طابع خاص عارفين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فكشفت الريح عن بنات لأم المؤمنين عائشة البنات يعني لعب لعب عرايس فوجد فيها حصان له أجنحة فقال عائشة حصان له أجنحة قال لها وإذا هو الحصان له أجنحة فقالت أو ما علمت إن سليمان كانت أحصنة لها أجنحة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه بتقول له يعني انت اقول لك انا بقى احكي لك ده سليمان كان ايه بتحكي ده مع السلام يعني كان له احصنه له اجنحه سيدنا سليمان كانت له احصنه قال الله سبحانه وتعالى صافنات زياد يعني ايه صافن يقول لك الحصان يبقى صافن لما يكون يقف على ثلاثة أرجل ويرفع الرابع واقف على ثلاث رجلين ثلاث قوائم ورفع الرجل الرابعة ده اسمه ايه جواد صافن الجياد اللي هي الأحصنة النجيبة المدربة السريعة سيدنا سليمان عرض عليه صافنات زياد أحسنة بتجري وأحسنة واقفة على ثلاث قوائم ترفع رابعة تستعد للايه؟ للتدريب. عجب الموقف جميل. فقال إني أحببت حب الخير. حب الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أي أن الجهاد معقود فيه الخير إلى يوم القيامة في طاعة كده اسمها طاعة الجهاد دي عبادة اسمها الجهاد في سبيل الله اللي هي مقاتلة المسلمين للكافرين لإعلاء كلمة الله إن واحد الموضوع معايا إن هو يدعو الناس إلى الله فناس تأبى فتقاتله فهو يقرر ان هو حياته تكون عرضة للخطر لله فيرفع سيفه ويخرج من بيته ويضحي بأبنائه وماله وحياته التي عاشها لماذا يضحي بكل ذلك حتى يعلي راية الله حتى تكون كلمة الله العليا حتى تعظم أوامر الله في الأرض دي عبادة اسمها الجهاد سيدنا سليمان بيقول إني أحببت حب الخير أي أني أحب ذلك عن ذكر ربي أي من ذكر ربي على قول من أقوال أهل التفسير القول الثاني إني أحببت حب الخير يعني إني أحببت هذه الزيادة التي معقود في مواضيع الخير حتى أنها شغلتني عن أورادي الخاصة يعني انشغل بالجهاد عن العبادة الخاصة بتاعته الصلاة مثلا أو الذكر قولين إن هو أحب الجهاد والجهاد من ذكر الله أو أحب الجهاد والجهاد شغله عن بعض الأوراد الأخرى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني إيه توارت بالحجاب يعني الخيل طلعت تجري حتى أن الحجاب إن السحاب نزل أو ورا جرت وراء الجبل فلم يعد سليمان يراها فقال ردوها علي هاتوا لي الخيل دي تاني فلما ردوا الخيل عليه اتفق اتفق مسحا بالسوق والعنب قيل أنه مسح على رؤوسها وعلى أعناقها وعلى أرجلها وهذا فيه تدريب وتدليل للخير بيعدها والقول الثاني أنه اتفق مسحا بالسوق والأعناق أي أنه ذبح هذه الخيل لأنها شغلته عن أوراد عبادته مع أنه أصلا يعدها للجهاد في سبيل الله والسياق أكثر وإن كان كثير مفسرين على غير ذلك على القول الثاني يعني لكن السياق أكثر مع أن سليمان كان يعد الخيل للجهاد في سبيله وأنه كان يفرح بتدريب هذه الخيل وأنه مسح على أعناقها وعلى قوائمها تدريبا لها ودوها عليها تهالي تاني فطفق مسحا بالسوق والأعناق قال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب رجل يعد جيشه للجهاد والغزو في سبيل الله طموحاته وأمنياته أنه يجاهد في سبيل الله وأن ينجب مئة فارس يقاتلون في سبيل الله حياته كلها لله نعم العبد فلما طاف على نسائه يريد الولد لم تنجب له امرأة إلا شق إنسان فوضعوا شق هذا الإنسان على كرسي عرشه دخل سليمان في يوم لا على كرسي عرشه نص إنسان ولد شق ولد علم سليمان أن هذا امتحان فين امتحان الله فين الامتحان ده واحد نبي ورث النبوة والحكم واحد خليفة ملك في أرضه له جنود أتباع ومع ذلك حرم الولد ومع ذلك حيل بينه وبين ما يشتهي من طاعة الله كان نفسه يجاهد بأبنائه فلم يرزق الأبناء كان نفسه يبقى عنده أسباب هذه الأسباب يفتح بها البلاد وتكون عونا له على دعوة الناس وفتح قلوب العباد لله فمنع هذه الأسباب قال تعالى ثم أناب يعني ثم أناب يعني ثم تاب إلى ربه علم سليمان أن الأمر لله أن الذرية من أمر الله عارفين سيدنا سليمان لما تاب عمل إيه؟ عارفين عمل إيه لما تاب؟ هو فهم يقينا أن الأمر كل الأمر لله فهم لما رأى على كرسيه جسدا أن ملكه زائل وأن أي أحد يستطيع أن يجلس على نفس هذا الكرسي فهم أن الدنيا لا قيمة لها فأناب إلى ربه فاستغفر قال تعالى قال رب اغفر لي سيدنا داود فتن لما فتن عمل ايه استغفر ربه وخر راكعا يبقى انت لما تحط في امتحان ما انتش عارف الامتحان ده فين هل الله سبحانه وتعالى يا شباب ذكر لنا فتنة داود أو فتنة سليمان ولا احنا قاعدين نستنبط يعني احنا دلوقتي عارفين ايه فتنة سليمان بالظبط ولا بنستنبط من الآيات هو سياق الآية كده يدل على ايه أقوال المفسرين في في تفسير الآية وأقوال علماء الأمة عبر التاريخ في تفسير الآية ايه لكن هل ربنا سبحانه وتعالى فتنا سليمان بإلقاء الجسد على كرسيه ففهم سليمان كذا وكذا هل الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فتنا سليمان بكذا وكذا ولا احنا بنستنبط الفتنة منين لكن الله نص لنا كيف تعامل مع الفتنة يبقى انت احيانا ربنا بيبتليك انت ممكن مش عارف الابتلاء ده هتعمل فيه ايه مش عارف الابتلاء ده فين بالظبط كما أن داود عليه السلام ابتلي بأنه رأى خصمان تسوروا المحراب رأى خصمين يتسوروا المحراب فإن سليمان عليه السلام علم أن الأمر كل الأمر لله عملوا الاثنين إيه؟ سيدنا داود فاستغفر ربه سيدنا, داود سيدنا سليمان قال إيه؟ قال رب اغفر لي ليه وقفنا يا جماعة مع عبادة مهمة قوي اسمها عبادة الاستغفار احنا قلنا ان ان الفتنه او البلاء هو اصل العلاقه بين الانسان والدنيا اوعى تنسى لو مش هنطلع من الدرس بتاع سيدنا سليمان الا اننا ان الاصل في العلاقه بين الانسان والدنيا هو البلاء الامتحان ليبلوكم وان كنا لمبتلين ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه وهم لا يفتنون يفتنون في كل عام لو انت تتبعت كده ايات البلاء والامتحان والفتن في القران كثيره جدا سيدنا سليمان لما ابتلي استغفر عباده الاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى انهم كانوا صلى الله عليه وسلم يعدون له اكثر من 100 استغفار في اليوم الواحد دي عبادة احنا كتير بنقول هو انا يعني زريت عشان استغفر هو انا عملت عشان استغفر سيدنا سليمان استغفر ربه لمقام في قلبه تعلمه زيادة لشيء رآه في الدنيا لم يكن يعلمه فوقع في قلبه موقعا فاستغفر فنادى ربه رب اغفر لي طيب ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إيه ده هو طلب ملك هو الصالحين بيطلبوا ملك احنا مالنا عامل بالملك والسياسة خليها في حالنا الصالحين بيطلبوا ملك ليه هو سيدنا سليمان أراد علومه في الدنيا ألم يكن الله تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا هل أراد سليمان عليه السلام العلو في الدنيا لماذا طلب سليمان الملك وبما يفعل بهذا الملك يقينا سليمان لم يطلب العلو في الدنيا فهو نبي كريم مبرأ بكلام الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بل إن الله سبحانه وتعالى أثنى على سليمان في هذا الدعاء سيدنا سليمان يا جماعة لما وجد في قلبه رقة بينه وبين ربه لما فهم الآيات استغفر ثم طاب خليك ذكي لما تقع في بلاء وتجد في قلبك رقة وتفهم البلاء اطلب قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب يعني ايه هبة يا جماعة الهبة هي العطاء بغير هبة يا أحمد هبة يعني عطاء بغير سبب يعني انا لما اديك حاجه انت بتتوقع ان انا ايه انك انت او انا متوقع ان انت تردها لي لما اعزمك النهارده هتعزمني بكره لما اطلب منك حاجه هتطلب مني حاجه بكره لكن ان انت اعطيك شيء لا اريد منك منه عوض ولا اعطيه لك لغرض ولا احب منك ان تعوضني عنه ولا اعطيه لك لسبب فدي اسمها هبه من اسماء الله الوهاب يعني ايه الوهاب يعني الذي يعطينا عطايا بغير اسباب هو احنا دفعنا يا جماعه ثمن القران انت دفعت ان يكون معاك كتاب مبارك دفعت ثمن هل البشريه دفعت ثمن حتى ان يكون معها كتابه هدايه كتابه نور ان انت في وسط الظلمات وفي وسط التيه لا تعرف الطريق ولا تعرف كيف تسير اذا نظرت في كتاب ربك علمت اين انت وكيف تصل دفع له ثمن ده هبه سيدنا سليمان طلب الاسباب لاقامه ملك يعظم فيه دين الله فلما أيقن سليمان أن الأمر كل الأمر لله لم يطلب الأسباب إنما طلب الملك رأسا يعني هو كان عايز الأول إيه جنود يقيموا ملك فربنا سبحانه وتعالى فهمه أن الأمر كل الأمر لله وأن الدنيا زائلة فطلب إيه طلب ملك ذات نفسه ومش ملك عادي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال له يا رب أنا عايز ملك محدش يبقى عنده الملك ده التاني أبدا ليه يعظم فيه الدين تقام فيه الفروض ترفع فيه الصلاة تكون كلمة الله هي العليا هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيصلي الشيطان عايز مننا يا جماعه الشيطان عايزك تعمل ايه تكفر صح عشان تكفر سبيل الوصول للكفر ايه يدعوك الى صراط تعالى ما تخش في الطريق كده هتدخل في الطريق اخره كفر بس بدايته لسه ايه حاجه بسيطه معصية في معصية في معصية القلب بيقسو قسوة في قسوة في قسوة طول الأمد يبدأ القلب يتجرأ جرأة في جرأة في جرأة يبدأ القلب يقول أفعال يقاربهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يبدأ القلب يبدأ يرتكب الكفريات ومش حاسس قوي مرة في مرة خلاص يموت على الكفر في ناس بتاخدها بسرعة في ناس بتاخدها على مهل الشيطان يريد أن يقطع بينك وبين سبيل هذا الكفر هو قطع العلاقة بينك وبين الله يعني الشيطان مش مشكلته انك تزني لأن الزنا هو معصية لكن هو يريد انك انت تكفر بداية الأمر أو أصل المعركة في قطع الصلة بينك وبين الله عشان كده يقول لك اوعى تسيب الصبر الشيطان اللي هو العدو الجني أطغى صورة في صورته صورة إبليس ده إيه؟ ده أكبر ده كارثة كبيرة للشر عباد الله الصالحين أتقى واحد فيهم هو النبي صلى الله عليه وسلم حصلت معركة واضحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشيطان إنما طيب مرة يوم واقف بيصلي فجاءه إبليس مش بلان صغير إبليس بذاتي بنفسي فجاءه إبليس وعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة وجاء بلهب من نار يريد أن يلقيه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك لعنك الله أعوذ بالله منك لعنك الله فإذا به لم ينصرف ما مشاش فضل واقف هذه هي المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان إن واحد واقف يصلي بل هو أعبد خلق الله بل هو أتقى خلق الله بل هو قائد يأخذ الشيطان في عقر داره يعني نبي صلى الله استطاع ان هو يفعل او يقيم بيئات للدين فهذا بيئات الشيطان كانت الكعبة بيعبد فيها الأصنام كانت بيئات للطغيان فأقام النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في بيت الله فأصبحت الكعبة بيئة للتوحيد وأصبحت مكة يعظم فيها الله وأصبحت المدينة مأيز للإيمان بالله نبي صلى الله عليه وسلم بياخذ الشيطان في عقر داره ويوسع رقعة الإسلام وتكون كلمة الله هي العليا فإذا به يأتي لقائد البشرية في الإيمان يعرض له لينهاه عن الصلاة يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليمسك الشيطان هتبقى معركة بقى الآن مادية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرت دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ولولا ذلك لربطته في صاوية المسجد يلعب به الصبيان هو أصلا بيقول لولا أن أنا تذكرت دعوة سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي لو كنت كتفت الشيطان في عمود من اعمده المسجد وكل عيل صبيان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولاد الصحابه كل راحوا لجاي ايه يضربوه يلعبوا به الصبيان الشيطان متعلق اهو هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ان الصالحين لا يريدوا الملك لاجل الملك إنما يريد الملك لأجل إقامة الشرع أنهم يطلبون الملك لأجل إقامة الدين وهنا نسأل سؤال هو الملك غاية ولا وسيلة وسيلة ليه حتى يعبد الله يعبد الله في الأرض حتى يعظم الله في الأرض حتى يحب الله ويذكر الله ويرتفع ويعلو تعلو كلمة الله كلمة الله سيدنا سليمان طلب هذا هل أجابه الله لذلك؟ أجابه الله لما قال لأطوفن لما قال لأطوفن لم تنجب لهم رأى إلا نصف إنسان لما قال رب هب لي وهب له مع ان الاولى كانت سهله يعني رجل جامع زوجته فانجب ولدا دي حاجه مستغربه عند الناس كثير من الناس لا يعد ذلك من النعم اه حاسس ان هو موضوع عادي بسيط يعني مش حاسس ان ابنه ده نعمه ان هناك من حرم الولد وان صلاح الابن ده نعمه سيدنا سليمان لما طلب من الله شوفوا نبي بهذه المكانة عند الله حرم الولد أحيانا تلاقي واحد مثلا داعي إلى الله أو واحد مبتلى مثلا بتأخير الذرية فيحس إن إن في إشكال سيدنا سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله ملك قال تعالى فسخرنا له الريح الريح ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر كانت الريح بتمشي طول غدوة الريح في عهد سليمان كانت مسيرة شهر في غير عهد سليمان يعني كانت كان يحرك الريح ايه ده ايه الملك ده واحد اخذ ملك ان هو يقول لي ريح اتحركي بسرعة فتتحرك بالسحاب فينزل مطر على أرض فلان
ده ملك غريب هذا أعظم ملوك الأرض فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب هو في حد يا جماعة بيحكم بيتحكم في الهواء الوحيد الذي تحكم في الهواء نبي الله سليمان وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر ذلك وخاء حيث أصاب مش بس كده والشياطين احنا عندنا مشكلة مع الشياطين سيدنا سليمان ربنا سخر له الشياطين تفتكروا سيدنا سليمان عمل ايه بالشياطين لو انت سخ ليك الشياطين هتعمل فيها ايه هتعمل ايه بجد والله هتعمل ايه يا محمد الشيطان هتنزل فيه ضرب قول يا شيخ صبحي هتعمل ايه هت ايه اه واحد عنده هيعذب بيهم الناس هيجاهد بيهم بجد والله لو انت معاك ملك السلطان هتعمل ايه الشياطين تحت امرك انظروا كيف تعامل سليمان عليه السلام مع الشياطين قال تعالى كل بناء وغواص استعملهم في حاجتين الحاجة الأولانية في تعظيم دين الله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كجواب وقدور وثياب اعملوا آل داود شكر يعملون اعملوا الحياة عمل مش بلاي ستيشن يعملون له ما يشاء من محاريب يعني محراب قلنا المحراب هو مكان السجود وسمي محراب لأنه مكان فيه إيه؟ فيه احتراب فيه حرب بين الإنسان والشيطان اسمه المحراب ده مكان المعركة المحراب ده إيه؟ مكان المعركة هذا هو المكان الذي ينتصر فيه الإنسان على نفسه وعلى شهوته وعلى شيطانه المحراب مكان السجود كان سيدنا سليمان بيستعمل الشياطين ان هم يبنوا مساجد ايه ده والشياطين ينفع يبنوا مساجد بيبنوا مساجد في كل مكان محاريب ويغوصون في الارض في البحار في قاع البحار يأتون بكنوز البحر ليه؟ عشان بني إسرائيل تأكل وكان يستعملهم في أن يبنوا جفان عارفين الجفنة؟ عارفين الجفنة؟ قطعة قطعة الأكل فكانت الشياطين في عهد سليمان تعمل في طاعة الله تبني جفنة ويحطوا فيها أكل كتير عشان اللي رايح واللي جاي ياكل حتى إن الطيور كانت تنزل لتأكل وقدور واسيات قدر اللي هو الإناء الكبير اللي بيطبخ فيه عارفين الحلة الكبيرة اسمها قدر كانت رواسية لها أماكن خاصة كان عنده مطابخ يأكل فيها الجميع مين اللي كان بيبني المطابخ ديت الشياطين قال والشياطين كل بناء وغواص كان في شياطين كده بقى ملعين ما كانتش تسمع الكلام سيدنا سليمان كان بيتعامل بقى ايه يطبطب عليهم وخلاص وما عادش تعملوا كده تاني لا لا خالص وآخرين مكونين في الأصفاد كان حازما حاسما ما كانش بيسمع الكلام بيحصل فيه ايه كان بيعذب وآخرين مكونين في الأصفاد يحطوا في ايه في الصفد اللي هو الغل الأغلال قال تعالى هذا عطاؤنا فمن لو أمسك بغير حساب ربنا بيقول لسيدنا سليمان هذا عطاء الله فمن على من تشاء أو أمسك عن من تشاء يعني ادي للي انت عايزه وما تديش للي انت عايزه فهذا من عطاء الله لك سيدنا سلمان كان بيحكم بالعدل وأقام أقام دولة أو ملك بني إسرائيل على الشرع أول حاجة عملها كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل إيه؟ كان بيعظم الصلاة مش حصة الدين بيقول له لو سمحت أنا عايز أصلي قال له ما احنا في حصة دين بقول له انا عايز اصلي حضرتك الظهر يأذن وانا عايز اصلي قال له يا احنا بنكفر ما احنا في حصه الدين اهو ايوه ما حضرتك في حصه الدين نقوم نصلي مش حاجه صعبه يعني فكان سليمان عليه السلام يستعمل الشياطين في تعظيم امر الله في تعظيم الصلاه ان يبقى الحصص في غير موعد الصلاه ان يبقى المحاضرات في غير موعد الصلاه ان يبقى الامتحانات في غير موضع الصلاة موعد الصلاة تلاقي امتحان يوم الجمعة وصل الجمعة بتوع طب بالذات ليه حضرتك ليه؟ هو أنا عايش في فين؟ حضرتك البلد دي كلها مسلمين أهو الناس دي كلها بتصلي الجمعة ليه حبكت الامتحان وسط الجمعة ليه يعني مش فاهم ما تخلي الامتحان الساعة مع العصر صلي العصر ونيجي نمتحن من العصر للمغرب ايه المشكلة بعد صلاة الجمعة خليه من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 8 الصبح نصلي الفجر ونقعد جلسة الضحى ونمتحن وبعد كده ليه وقت صلاة الجمعة؟ ليه وقت الصلاة امتحان وسكشن ومحاضرة وحصة
وبعدين احنا بنعظم الدين نكمل بعد العشاء ان شاء الله والسلام على عباده مصطفى سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا فمن لو امسك غير حساب لو هنتكلم فيما عند الله وما عند البشر احيانا كتير بنثق في الاسباب نثق في فيما ايدينا يعني انت تبقى مطمن قوي طول ما انت معاك فلوس ادي الحمار بقول له راح اشتري حمار في السوق من السوق قال له ليه ان شاء الله قال له ان شاء الله ليه فلوس في جيبي والسوق هناك هو الحمار في السوق فلوس في جيبي والسوق هناك هو والحمار في السوق فمشي في الشارع فلوس السرقه فقال له اشتري الحمار قال له لا ان شاء الله الشاهد يعني ايه ان انت بتبقى واثق قوي في فلوس في جيبك واثق قوي ان انت معاك فلان باشا او علان باشا واثق قوي انك انت مطمن انك انت خلاص الموضوع خلصان ان تكون اوثق فيما بما عندك كن اوثق فيما عند الله مما في يدك انك تبقى واثق فيما عند الله اكثر من ثقتك مما في يدك انك تكون واثق جدا في عطاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقول قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ان انت يقول له انا عايز اموال عايز بنين عايز عطايا يقول له استغفر يقول لي انا استغفر هيحصل ايه بقى لو استغفرت يعني يقول له يا اخي استغفر ربنا بيقول كنتم تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم واموال وباموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يبقى واثق لو حد غني وعده بحاجه ومش واثق ان الله العظيم الغني يعده بالغنى او بالزوجه يقول لك هتيجي منين يعني كن بما في يد الله أوثق منك مما في يدك ربنا سبحانه وتعالى قال وأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إن هذا سليمان لما أطاع ربه أعطاه الله واحد غلبان في عقله كده يقول لك إيه يعني أنا لو قعدت أستغفر ربنا هيديني أه هيديك يا عم لو أقمت الشرع خلاص كده بقى كل حاجة هتبقى تمام غلبان آه يقينا أن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده أهل الصلاح ما لا يعطي لأهل المعاصي صحيح أن الله وضع سنن في المعاملة يعني الله يرزق الكفار الدنيا لكن أهل الصلاح لو أخذوا بشرعهم واجتهدوا في طاعة ربهم لرزقوا من الدنيا أعلى مما يرزقه هؤلاء يعني في سنن للجميع في الأولاد في الزوجية في العلو في الرفاهية في الرخاء هذه سنن على الجميع على جميع الخلق مسلمهم وعصيهم وكافرهم لكن أهل الصلاح لهم أسباب أخص دلهم الله سبحانه وتعالى عليه اللي هي مثلا من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحم أقول لك طب ما أنا بصل رحمي مثلا وأنا آه فلان أغنى مني مع أنه ما بيصلش رحم تقول له لو أن غير أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق لو أن غيرك لم يصل رحمه ورزقه رزقك لوجدت أن رزقك زاد فهذا سبب أعطاه الله لك خاصة فاهمين؟ إن في سنن عامة في العطاء وفي سنن خاصة فوق السنن العامة لإيه؟ لأهل الإيمان مش هتلاقي واحد يقول لك طب ما الكفار أغنياء ما أنا عارفك بجد والله كنت بحسبهم كفار طب هم متقدمين قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى لسليمان عليه السلام عطايا امن على من تشاء وامنع من تشاء بغير حساب قال تعالى وإن له عندنا لزلفى يعني غير عطاء دنيوي عمل إيه إن له عندنا إيه لزلفى يعني إيه زلفى قربة إنه قريب من ربه أوسمة عالية أوي الآيات ابتدت نعم العبد وانتهت إن له عندنا لزلفى إنه قريب من ربه عارفين سيدنا سليمان قال إن له عندنا لزلفى وحسن مآب سيدنا سليمان أول ما مات الشياطين ما نسيتلوش اللي هو عمله فيهم هو الشيطان الشياطين عمل سيدنا سليمان عمل فيهم حاجة شر ولا حاجة خير؟ حاجة خير ده كان بيستعمله في طاعة الله كان بيقول لهم ابنوا مساجد كان بيقول لهم اخدموا الناس واعملوا اطبخوا الاكل للناس كان بيخليهم يغوصوا ويجيبوا خيرات عشان تطعم بني اسرائيل استعملها في طاعة الله اول ما سيدنا سليمان مات الشياطين قالت على سيدنا سليمان ده ايه؟ ده كان كافر ده كان ساحر وظل الامر من لدن بني إسرائيل من بعد موت سليمان حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لسليمان لأن الله شكور شكر الله لسليمان طاعته لربه فقال برأ سليمان قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقال أن السحر هم سيدنا سليمان نظر إلى بيت المقدس فوجده متهالك فبنى المسجد الأقصى مرة أخرى فكما أن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد من البيت فإن سليمان رفع القواعد من المسجد الأقصى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند حسن إن سليمان لما بنى المسجد الأقصى قال ربي هب لي ثلاثة هب لي حكما يصادف حكمة وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ويا رب من أتى هذا المسجد مصليا لا يخرجه إلا الصلاة فليعد كما ولدته أمه بيدعي اللي جاي يصلي في المسجد الأقصى المسجد الأقصى الآن أثير اليهود عليهم لعان الله احتلوا المسجد الأقصى عارفين الكلام ده أكيد عارفينه طبعا وواجب تحرير المسجد الأقصى على المسلمين وخصوصا شباب المسلمين من يملك ذلك سيدنا سليمان بنى المسجد الأقصى اليهود بيقول لك ان سيدنا سليمان بنى تحت المسجد الاقصى ايه هيكل للرب حتى ينزل فيه الرب يعني هم اصلا شتموا الانبياء ويقينا سبوا الله سبحانه وتعالى اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود غلت ايديهم ولعنوا وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله هؤلاء الكفار الذين سبوا الله وسبوا أنبياء الله احتلوا مقدسات التوحيد من أولى بسليمان وما كانت ديانة سليمان يعني سيدنا سليمان يا جماعة كان بيحكم بني إسرائيل بإيه بإيه بالإسلام كان بيقيم فيهم شرع مين ايه الكتاب اللي كان بيحكم به سليمان التوراة الزبون ليس فيه أحكام الزبون فيه معرفة الله وسنن الله في معاملة الخلق سيدنا سليمان ال- ال- الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد عشان كده لما اليهود إيه، أرادوا أن ينتسبوا لنبي الله إبراهيم وأرادت النصارى أن ينتسبوا لنبي الله إبراهيم نزق ولا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا سيدنا إبراهيم لا هو يهودي ولا هو نصراني إنما كان إيه حنيفا مسلما وكذلك سليمان وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من ساروا على نهجه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما أسجد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء سيدنا محمد جيله جاء- جاءه آه، دابة دابة يعني إيه؟ دابة يعني إيه؟ حيوان دابة يعني حاجة بتدب على الأرض عربية مثلا طيارة صاروخ أي حاجة بتدب على الأرض اسمها إيه؟ دابة جاله دابة شكلها شكل الحصان وأقل من الأكبر من الحمار وأقل من الحصان هذه الدابة تسير بسرعة خيالية فجأة النبي عليه الصلاة لقى سيدنا جبريل جاي ومعاه إيه؟ ومعاه دبة اركب قال له احفل اركب فركب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البراق فإذا به يضع حافره عند منتهى بصره يعني بيسير بسرعة الضوء يعني 300 ألف كيلو متر في الثانية ده ده وصف يضع حافره عند منتهى ايه بصره يعني آخر حتة ينظر إليها يوم هي ايه تجيبها فأسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث قابل الأنبياء في المسجد الأقصى ليه في المسجد الأقصى ليه مش في المسجد الحرام كان هذا إذانا بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم العهده بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية إقامة الدين في الأرض أنه آن الأوان أن يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية إقامة التوحيد في كل أنحاء الأرض عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي صلى إمام؟ مين اللي صلى إمام؟ سيدنا محمد تقدموا للصلاة في أنبياء أسبق من النبي صلى الله عليه وسلم تاريخيا هم آبائه وأجداده من أهل الصلاح ومع ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيرهم فكان هذا إشارة بأن تعميل مساجد الله مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بأن مقدسات التوحيد وحراسة هذه المقدسات أصبحت مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان سأل ربه لما بنى المسجد الأقصى ثلاثة حكما يصادف حكمة قال له يا رب أنا أريد حكمة بس مش عايز حكمة عادية أنا عايز حكمة فين؟ في أثناء الحكم ولك أن تتخيل لو أن سليمان عليه السلام لم يقل بهذه الحكمة البالغة أتخيل كده واحد يا جماعة ما عندوش حكمة سيدنا سليمان ومعاه ملك ريح تجري بأمره كان هيعمل ايه احنا متخيلين الريح فقط بتفيد البشر هل الريح بتفيد البشر بس طيور النباتات كان يهلك النباتات يهلك الزرع كان يهلك الحيوانات انه عشان يملك تطييف الريح سخرنا له الريح تجري بأمره عنده من الحكمة الله به عليم انه يعرف امتى دي تقف ودي تمشي ودي تمشي بشويش في سرعة وإيدة وهذا في سرعة شديدة قال حكما يصادف حكمة وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ودي محتاجة وقت والله طب ملك ماشي لماذا لا ينبغي لأحد من بعدي وليه ما قالش لا ينبغي لأحد من قبلي هذا من علو همة سليمان عليه السلام في طاعة الله في لما النبي عليه السلام في رحلة المعراج قبل موسى عليه السلام فبكى نبي الله موسى فقيل له ما يبكيك فقال فتى يأتي من بعدي يسبقني يبكي على أن مكانته ليست هي الأعلى عند الله إن سيدنا سليمان يريد إن هو يفعل شيء لله لم يفعله أحد ثم دعا سليمان عليه السلام بطاعة الله لما بنى المسجد قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكر احنا بنربي في مدرستنا الناس انها تطلع تبقى بتاعت منظره يعني ان هو يحب انه يظهر في الصورة التي تنبغي مش يظهر في الصورة الحقيقية فتلاقي كله إلا قليل بيحب المنظرة بيحب الصور لا نربي رجال عاملين إنما نربي صور ورموز حركات زي كده إيه قهوة صلاح الدين هو الدين هيبقى هيصلح بالقهوة لما تلاقي وزان كده مرسوم عليه وزارة العدل هم أصلا بيتحاكموا إلى قوانين ظالمة بعيدا عن الشرع صور حركات تلاقي كده مستشفى عظيمة هائلة كبيرة أهم حاجة يكون فيها إيه؟ رخام وأنت ماشي كده تدخل تلاقي إيه واحد لابس يستقبلك عايزين بقى خدمات طبيه تلاقي الناس كلها يقول لك لا لا ما هوش مستشفى الحكومه ابدا ليه يا عم دي كويسه والله ده فيها لا مش خدمات التعليم مدارس وتلاقي الاطفال 70 و80 واحد في الفصل طب حضرتك هو احنا ما عندناش مساحات نبني طب احنا ما عندناش رؤوس اموال طب احنا ما عندناش مدرسين عندنا مساحات وعندنا مدرسين وعندنا رؤوس اموال نبني وعندنا طلاب هو ايه اللي ناقص بقى صور هذه الصور التي يعيش الناس فيها لما تيجي بعد كده تقول له تعالى ننظر إلى الحقائق ونبحث في الحقائق مش عايز لو اتعلم هو نفسه قدام نفسه مش قادر تيجي يحصل أي نزاع ما بين اتنين نزاع رجل ومراته نقول له لما يحصل نزاعات ينبغي ان احنا نتحكم بالشرع فتعالوا نتحكم بالشرع هو مش قادر يقف قدام الشرع انا اروح واحكي تلاقي كله بيلف والمحامي ده عامل خمسين لعبة وده عامل خمسمائة لعبة عشان خاطر في الآخر خالص إيه وكله شهادات زور عشان مفيش حقيقة تظهر هذا المجتمع الذي يربي على الصور ويربي على المناظر لا ينتج ربنا سبحانه وتعالى قال يعملون له ما يشاء اعملوا آل داود شكرا العمل انك تعمل انك تبذل انك انت تنظر في الحقائق مش اهم حاجه نوع الموبايل واهم حاجه الشبشب شكله ايه وماركته ايه واهم حاجه التيشيرت او القميص اللي انا لابسه ماركته ايه مش اهم حاجه الساعه شكلها ايه وماركتها ايه مش ده الاهم مش الاهم لما تنزل تبين حته من الشراب وحته من الساعه مش ده المهم مش مهم ان احنا نتمنظر على بعض ان انت راكب عربيه شكلها كذا او بقد كذا لكن هذا هو المهم إنما الحقائق إنما القيم مش المهم البخور نرجع بقى نظرية البخور على العلم البخور ده يا جماعة نظرية نظرية اسمها نظرية البخور عارفين البخور؟ نظرية البخور؟ إن كل كاهن في المعبد لازم يكون فيه قدامه إيه؟ مبخرة مبخرة دي بتعمل نوع من اطفاء الغموض ونوع كده تلاقي دخان كده وضلمه وتحس ان انت في ايه مناظر عشان الكائن مش هينفع يظهر في ناس بقى مجتمع عايش في البخور اهم حاجه الاعلانات اهم حاجه الدعايه أهم حاجة العناوين البراقة أما الحقائق اعملوا يعملون اعملوا وأول العمل هو تعظيم شرع الله سليمان عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في عدة مواضع يعني إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن سليمان في وادي النمل وسليمان المجاهد وسليمان الحكم غير أننا لو أننا نلخص اليوم تذكروا أن الحياة فتن وأن البلاءات لا تدع أحد مهما كنت من أهل الإيمان فإن البلاءات تتراه وأنه ينبغي على الإنسان إذا نزل به بلاء قال رب اغفر لي أن يستغفر ربه وأن يلجأ إلى ربه وأن ينوب ويتوب إلى ربه حتى لو لم يعرف كونها البلاء يعني مش عارف البلاء ده بالسجاء ولا بالدلاء أكثر من الاستغفار أكثر من العودة إلى الله أكثر من السجود بين يدي ربك إيه إيه ثم ليعلم الناس أنه ينبغي على كل من أوتى شيء أن يستعمله في طاعة الله إيه إذا كان أوتي مال صحة ملك عقل قلب علاقات أن يستعمل كل ما يملك في طاعة الله سبحانه وتعالى ثم أنه لا ينبغي علينا أن ننظر إلى الصور والمناظر أكثر من نظرنا إلى القيم والحقائق فإن ذلك إذانا بهلاك الأمم إن إذا تحولت أمة إلى أهم حاجة منظرها وصورتها دون النظر إلى كنه المشاكل وإلى اعتبارات واقعية حقيقية فإن ذلك إذانا بهلاك هذه الأمم ثم أخيرا إذا أردنا أن نصلح فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعظم دين الله سبحانه وتعالى وأول هذا التعظيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة لو أنت النهاردة بكرة الصبح مسكت إيه إيه إيه منصب من المواصل أول حاجة تعملها إيه؟ هصلح وأجتهد أول حاجة تعملها إيه؟ الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة أول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول حاجة عملها إيه؟ بنى مسجدا وأقام الصلاة سليمان عليه السلام أول حاجة عملها من الشياطين إيه؟ يعملون له ما يشاء من إيه؟ محاريب أقف عند هذا الحد أقول قولي هذا أستغفر